قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة نستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أخي المصلي حبيبي إني والذي سلق الحبة ومرى النسمة أحبك في الله نعم ولماذا لا أحبك وأنت قد وقفت بين يدي ربك فأحبك فأحبك لحبك له وحبه لك وأعرفك أخي في الله والآن أقولها بملء فمي أخي في الله حبيبي في الله أنا أحبك في الله وأقول لك أن أجمل وألذ وأمتع وأحلى شيء في الدنيا الحب في الله وأنا ملاحظ أن وشك نور عارف وشك نور ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور الصلاة نور فلما صليت ظهر على وشك النور اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا اللهم انا نسألك نورا من عندك تصلح به اعمالنا الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نور ما شاء الله لا قوة إلا بالله نور في وجهك نور في كلامك بعد ما كان لقاءك زمان بالسفينة بقى لقاءك النهاردة صليت وصليت فين وصليت ازاي نعم اخي المصلي حبيبي تعال بقى لازم اسألك انت بتصلي ليه يقول لي تاني ما نصليش يقول لي ما بتصليش ليه نصلي يقول لي بتصلي ليه ايوه بتصلي ليه انت بتصلي ليه لازم دي تقف معاها كده صحيح هو انا بصلي ليه اه والله دي برضه محتاجه تفكير اه بصلي لانني عبد ده انت عبد لله في ايدك الله فانت عبد ليه امرك انك تصلي تسمع الكلام ولا لا ايوه بصلي قوي طالما ان في ايدك امر امر تسمع كلام فلما تصلي دي بقى اسمها الاخلاص قام صاحبنا يقول لي ايه والنبي بلاش نحاول حاسب ما تحلفش بالنبي ليه ما تحلفش بالنبي ليه هو وحش ولا ايه لا ده النبي سيدنا كلنا بنصلي عليه صلى الله عليه وسلم ده حب النبي شرط بالايمان يا ابني ولكن النبي اللي انت بتحبه وهو بيحبك ان شاء الله قال لك ما تحلفش بيه من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت بس وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك وفي رواية فقد كفر وكفارته ان يقول لا اله الا الله فالله يخليك ما تقولش النبي تقول ايه بالله لما تحبي تفهم مني حاجة وتستحلفني ما تقوليش والنبي اعمل كذا تقولي بالله عليك اعمل كذا بالله تقول ايه بالله ما انا عايز لسانك يتغير لان قلبك اتغير نغرف فلازم ينضف لسانك هو كمان الاخلاص عارف يعني ايه الاخلاص انك تصلي لله وحده صلي لله مش عشان ترتاح ومش عشان الناس يقولوا بيصلي ومش عشان عيالك تصلي لمين لله تصلي وتقول له انا بصلي لك انت بس يا سيدي راضي راضي انا مش عايز يا سيدي الا رضاك يا ربي الهي سيدي مولاي انا اصلي لك وحدك الاخلاص الايه فهمت الاخلاص يعني ايه انك مش تصلي عشان الناس يقولوا عليك بتصلي ده رياء دي مصيبه خلي بالك هتضيع تيجي يوم القيامه ربنا يقول لك عبدي لماذا لم تصلي تقوم انت تتخض كده تتفزع تقول انا اه ليه ما صليتش تقول وعزتك وجلالك صليت والله كنت بصلي يا رب يقول لك ابدا صليت ليقال مصلي وقد قيل فلا اجرك عندي هتضيع لو صليت للناس لانك انت ما تروح تقول اصلي احسن بروح مراتي تقول لي صليت يبقى شكلي وحش قدامها قوي فعشان لما تقول لي صليت اقول لها ايه صليت اصلي عشان المدير بتاعنا في الشركه بقى بيصلي فانا كمان اصلي عشان يرضى عني لا لا لا لا, لا. انا عايزك تصلي لمين لله خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا في الصلاة الشرط الثاني لقبول الصلاة المتابعة الايه المتابعة ايه ايه المتابعة يعني ايه يعني ايه المتابعة المتابعة انك تصلي زي النبي بالضبط ما صلى بالضبط زي النبي ما صلى قبل ما ادخل معاك بقى دي دي الوصيه الاولانيه خلي بالك عشان تعيد معايا الوصيه الاولانيه انك تصلي بالاخلاص والايه والمتابعة خذ شوية الوصايا دول واحد احسن الوضوء فلما تيجي تتوضا استشعر والكلام ده انا قلت لك قبل كده استشعر انك انت وانت بتغسل ايديك الذنوب بت ايه؟ بتخر من تحت ضوافرك فما تكروتش اغسل ما هي الذنوب متلفله ما انا عارفك ربنا يتوب عليا وعليك ربنا يغفر لي ولك انت عارف وربنا شايف ان الذنوب كتير فلما تغسل ايديك اغسل بقى بجد ما تكروتش واما تتمضمض اتمضمض اتمضمض صح واستنشق صح واغسل وشك كويس مش بتغسل وشك عشان عشان تفوق لا تغسل وشك في الوضوء فرض من فرائض الوضوء علشان تنزل الذنوب اللي نيلتها بعينيك النسوان اللي انت بصيت عليهم رايحة وجاية اغسل اغسل وشك كويس عشان تطلع الذنوب اللي دخلت بقك والكلام اغسل اغسل ونزل خلي الذنوب تخر اللهم طهرنا من ذنوبنا واغسل دراعك وامسح راسك وامسح ودانك واغسل رجليك ساعة ما تخلص وضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ما شاء الله ما شاء الله حافظ اهو بتقول معايا ما شاء الله اهو كده لازم تتعلم الحاجات دي خلصت وضوء تبدا بقى تدخل تصلي اللي انا عايز اطمن عليه برضو بعد الوضوء انت بتصلي في الجماعه في المسجد ولا لا مهمه جدا دي الصلاه في اول وقتها المحافظة على تكبيرة الإحرام خلي بالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعطيك إلا الله وأن المساجد لله فلا فلا تدعوا مع الله أحدا انتبه انتبه حبيبي هتقف نويت تبدأ ترفع إيدك كده وتقول الله أكبر يا والله لو قلناها صح لكنا نعيش الدنيا دي صح يا سلام والله استريحت انا لما قلتها دلوقتي تقول ايه الله اكبر سبحان الملك الله اكبر يا كلمة جميلة قوي انك رفعت ايديك لفوق علامة الاستسلام علامة الايه اه كأنك بتقول جيت لك ماليش غيرك مهما رحت وبعدت وتهت وضللت مش هعرف افر منك برضه بين ايديك رفع انت ايديك كده رفعت المستسلم وكفك جهة القبلة مش كده كفك جهة القبلة الله اكبر شايفني كأنك شايفني اهو بقى شرحت لك كفك جهة القبلة صوابعك مضمومة بحيث ودانك الله اكبر قول الله اكبر عارف يعني ايه الله اكبر يا سلام لو تفهم الله هذا لفظ الجلالة الله الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتذللا واستكانة وتوكلا واستعانة واستعادة آه الله الله قال بعض العلماء أن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله الله أكبر يا سلام لو قلتها صح بقى اكبر ربنا اكبر من ايه يا عم الشيخ انا مش عايزك تبقى اونطجي وكذاب عايزك لما تتكلم تتكلم بجد بفهم بوعي بادراك اكبر من ايه ما تقوليش من كل حاجه قول لي اكبر من اللي في الشغل قول لي ان ربنا عندك اكبر من مراتك واكبر من حماتك الله اكبر من ابوك الله اكبر من من ايه من كل حد بتخاف منه وبتخاف عليه وبتخاف ليه وبتخاف بيه اكبر فلما تقف في الصلاة وترفع ايديك كده وانت بتقول الله ايه اكبر استحضر مين الكبار اللي هيشغلوك عنه اللي هياخدوك منه وانت بتنزل ايديك كده نزلهم ارميهم حطهم في الارض الله هنا اكبر اكبر من ايه بقى اكبر من عربيتي اللي انا خايف عليها واكبر من وظيفتي واكبر من فلوسي اكبر الله اكبر لما تقول الله اكبر لو قلتها صح يبقى هتبدأ الصلاة صح بقى من الاول كده لكن الله اكبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. انا عايزك تقول الله اكبر تزلزل قلبك تهزه كده فلما قلبك يتهز كده كل اللي جوه قلبك يتهد ويفضل الله العظيم الكبير المتعالي الله الحليم الودود الرحيم الكريم الغفور المعطي الوهاب الله الله المنتقم الجبار المتعالي المتكبر ذو البطش الشديد الله لما تقول الله اكبر ساعتها تبقى موحد لا تعظم في قلبك الا إلا الله ولا تحب إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا ترجو إلا فضل الله الله أكبر تزلزل كيانك تهز أركانك تدخل في قلبك ودماغك تقيس في عروقك ساعتها تشوف بيها وتسمع بيها وتنطق بيها الله أكبر بعد ما قال الله اكبر الوقفة دي علامة الذل علامة ايه الذل واقف ذليل خاضع منكسر بين يدي الله عينيك عينيك فين في الارض كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى رمى ببصره الى موضع سجوده رمى ببصره اليه موضع السجود عينه في الارض وايده اليمين كفه اليمين على كفه الشمال على صدره ورجليه بحيدة كتافه وحطيت ايدك كده ديت ايضا وقفة العبودية بين يدي الملك هذه الوقفة ايضا الاتباع لان النبي وقف كده ما تصلي عليه ايه صلى الله عليه وسلم ايضا التعظيم والاجلال ايضا الاستسلام ايضا وضع اليدين كده زينة للصلاة ايضا ان يجتمع عند تكبيرة الاحرام ثلاثة اشياء القول الله اكبر والفعل رفع اليدين والنية استحضار القلب فالقلب اشتغل والايدين اشتغلت واللسان اشتغل يبقى القول والفعل والقلب اجتمعوا عند بداية الصلاة يبقى جمعت كل كيانك كل اللي بره هات قلبك قلبك فين عند مراتك ايه عشان توصلها عشان نصلي فين قلبك مع الفلوس هناك هاته فين قلبك في الشغل هاته اوعى تدخل الصلاة من غير قلب حطيت ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك خلاص نبدأ دعاء اسمه دعاء الاستفتاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعية كثير منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك تبدأ كده تقول الدعاء ده وزي ما قلنا بفهم زي ما فهمنا الله اكبر عايزين نفهم سبحانك التسبيح هو التنزيه عن النقائص والعيوب فالله له الجلال كله وله الجمال كله وله العظمة كلها لا تأخذه سنة ولا نوم لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الله عز وجل كأنك لما بتقول سبحانك أي أنزهك عن كل نقص فالله لا ينام ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا يتعب ولا يغفل سبحانه وتعالى يرى كأتم ما تكون الرؤية ويسمع اتم ما يكون سمع ويتكلم اعظم ما يكون الكلام كل ده على غير تشبيه عظيم سبحانك يعني كده سبحانك اللهم اللهم الهي انا اللهم يعني الهي انا وبحمدك سبحانك تنزيه وبحمدك مدح بالكمال يبقى التنزيه من النص والمدح بالكمال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أي اسمك كله بركة ما ذكر على قليل إلا كسره ولا ذكره خائف إلا اطمأن واستراح تبارك اسمك وتعالى جدك جدك يعني عظمتك يعني عظمت عظمتك كبرت وكسرت عظمتك تعالى جدك ولا إله غيرك التوحيد التوحيد ما تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق سواك في دعاء تاني للاستفتاح انا احب ان انت تقوله بقى اللي هو ايه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد يا سلام لما تبدا الصلاه بالحلاوه دي اللي هي اللهم باعد بيني وبين ايه خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب شوف الشرق فين والغرب فين قول يا رب حطني في الشرق وحط ذنوبي في الغرب يا رب ابعد عني ذنوبي كل دي يا رب البت اللي انا ماشي معاها في الحرام وديها اقصى الغرب ووديني اقصى الشرق يا رب السجاير وديها اقصى الغرب ووديني اقصى الشرق يا رب النظر الى نساء المتبردات وديها اقصى الشرق وديني اقصى الغرب يا رب لساني اللي موديني 60 داهيه ده وديه يا رب يا رب كانك بتقول ذنوبي كلها افصل بيني وبينها وحل بيني وبينها واعصمني منها ونجيني منها وتوب علي منها مش بس كده اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا سلام لما تقول وتستشعر اجابه الرب ما انت واقف في الصلاة رفعت ايدك قلت الله الله اكبر وحطيت ايدك على صدرك استشعرت ان الله ينصب وجهه لوجهك فهو قريب منك سميع مجيب معطي وهاب فبتطلب وانت موقن انه هيديك فتستشعر بعد ما دعيت الدعاء ده انه اداك كل حاجة ونظفك وطهرك وانتهينا بقيت واقف نظيف وبعدين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوعى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد لا لا لا لا, لا. ربنا قال ورتل القران ترتيلا لعل واحد منكم بقى يقول لي آه ده انت بقى راجل فاضي بقى احنا هنقعد عشان نصلي بقى نقعد نصلي شهر وليه لا يعني وما نقعدش نصلي شهر ليه هو احنا هنقف قدام حد احسن من ربنا مش هو اللي هيدينا ولا ايه ها اقف رتل وقف مع كلمة اعوذ يعني ايه اعوذ يعني التجئ واحتمي واستنصر التجئ اعوذ بالله اي التجئ واحتمي بالله من من الشيطان من الشيطان بس قولها صح مش اعوذ بالله لا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ من جوه قلبك وانت فاهم اعوذ يعني احتمي والتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم مرجوم يعني مطرود من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم رتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لازم تبدأ باسم مين بسم الله لصوت الفاتحة تبدأ باسم الله اسم الله زي ما قلت لك كله بركة لما تتعب تمرض حط ايدك على الحتة اللي توجعك وليه بسم الله ثلاث مرات واعوذ بعزة الله وقدرته مما اجد واحاذر سبع مرات يعني لما يكون عندك صداع حط ايدك على دماغك ايه وقول ايه بسم الله ثلاث مرات واعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ايه سبع مرات لما يكون جنبك بيوجعك حط ايدك على جنبك وقول بسم الله فما ذكر اسم الله على شيء الا حلت فيه البركه لذلك في كل شيء بسم الله لما تيجي تدخل البيت تقول ايه بسم الله تخرج من البيت بسم الله تيجي تاكل بسم الله تشرب بسم الله تلبس بسم الله تاتي زوجتك بسم الله تصلي برضه بسم الله تبدا بسم الله لان البدايه الحقيقيه اللي فيها بركه باسم الله بسم الله الرحمن سبحان الله كانك بتقول يا رب انت رب رحيم وانا عبد ضعيف انا جيت لك ووقفت من ايديك بحبك وعايزك ومحتاج لك وما اقدرش استغنى عنك انا مذنب اه وعاصي اه وبعيد اه ومقصر اه لكن انت كريم هتسيبني لمين جيت لك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما تقولش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد الله نستعين لا لا وانما اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لما تسكت بعد الحمد لله رب العالمين اسكت اسمع كده واستشعر بقى كأنك تسمع بأذن قلبك قول ربك حمدني عبدي يا لو تسمع بس انت قلبك اتسد بطين من كتر المعاصي والذنوب فما انت سامع لو قلبك نظيف تسمع تستشعر انك بتسمع قال الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لما ربنا بيطبع على القلب القلب ما يسمعش
حاول تسمع حاول تتسمع حاول تنصت باليقين ربنا قال كده في الحديث القدسي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي اذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي اذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي يا لو سمحت ثلاث مرات الله يقول عنك عبدي عبدي عبدي يا لهناك ويا لسعادتك ويا لراحة قلبك ويا لرقي روحك لما تسمع ربك بيقول عبدي عبدي عبدي عايز ايه اكتر من كده نفسك في ايه اجمل من كده في ايه في الدنيا امتع من كده لما تيجي تقول اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل اياك نعبد دين الله واياك نستعين دين العبد كانك بتقول يا رب انا اعبدك فاعني اعني على ما انا فيه فيعطيك العون على ما انت فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بتقول يا رب وريني الطريق المستقيم يا رب خلينا بطل لف ودوران يا رب خلينا بطل رغى وغني الثعالب يا رب خلينا امشي صح يا رب اعصمني بقى من التوهان تهت لما غلطت اهدني اهدنا الصراط المستقيم والحديث بلفظ الجمع اهدنا لاستشعار جماعية الاسلام جماعية المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم ايه الصراط المستقيم طريق الجنة قال الله وان هذا صراطي ايه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خليك ماشي على الخط المستقيم لا يمين ولا وليس خليك كده عدل امشي عدل فين الصراط المستقيم شوف ربك بيقول ايه صراط الذين ها انعمت عليهم مين اللي ربنا انعم عليهم قال الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين ها انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا اه تقول يعني كأنك بتقول يا رب خليني مع النبي ورا النبي في ايد النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ولا عدل كده ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا مع دول ولا مع دول آه ساعة ما تقول كده وتبص على نفسك كده فيك ايه من صفات اليهود غدار خاين مكار كأنك بتقول يا رب طهرني من دي تحلزاء ما هم اليهود كده والعياذ بالله ولا النصارى اليهود مغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى ضالين لم يعرفوا الحق ولم ولم يتبعوه
امين يا امين يا ايه اللهم استجب وبيد انك انت لك اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني واهدني واجبرني وارزقني واطرح علي وعافني الهمني رشدي وكني شر نفسي واعطني ولا تحرمني وارزقني الجنه بغير حساب وارفع في الجنه درجتي عافني من كل بلاء ونجني من كل فتنه امين امين امين وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين خلاص في الفاتحه تقرا سوره سوره قصيره او طويله حسب نوعيه الصلاه خلصت السوره تكبر ايدك على صدرك ليه خلي بالك ترفع ايدك الله اكبر وتركع يا سلام لو ركعنا صح يمين ما تنساش دي دايما تركع يعني تتني وسطك بحيث ان وسطك مع رجليك يعملوا زاوية قايمة 90 درجة بالظبط عايزك ترسم نفسك بالمثلث والمنهلة مظبوط ليه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع على ظهره إناء ماء منسكب لو صب على ظهره قدح ماء ما وقع انتبه يبقى تركع صح ولما تركع ما تنساش انت بتركع اليمين لله سبحانه وتعالى فلما تستشعر أن حبيبك يراك الله إن الله ينصب وجهه إلى وجه حبيبه في صلاته ما لم يلتفت فالله يصارعك ينظر إليك ينصب وجهه لوجهك في الصلاة مباشرة ما لم تلتفت فحين تستشعر أن الله أمامك يراك يسمعك يراقبك حين تستشعر ذلك وأنت تحبه فتتقن الصلاة كأشد ما يكون فإن حجزت عن استيعاب أنك ترى الله فاعلم أنه يراك صلي كأنك تراه كأنك ترى الله وهو واقف بين يديك فأنت تصلي لحي كبير قادر موجود سبحانه وتعالى أنت تصلي لله وهو معك فإن لم تكن تراه رب الملائكة والروح كمان كمان كمان تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله أحلى استمتعت ولا لسه لسه كمان العيال اللي بيقولوا بنسرح تسرح فين مع الكلام ده عايزين نتعاون على البر والتقوى عايزين نتعين عايزك تقول كل ده تقول لي ده كان الواحد وسطه ينكسر لا والله ما ينكسر ولا حاجه ويا اخي لو انكسر يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت ينكسر وسطي لله فايت يوم الايام اقول له يا رب انا مش قادر اقف اصل وسط انكسر ليك فيرحمني ويدخلني الجنة على طول وانت ياما وسطك انكسر ليه انت عارف لمين والمين وسطك انكسر للبنات اللي بتقف تستناهم في الشارع وسطك انكسر وانت واقف جنب عربيتك بتغسلها وتروقها وتنظفها وانت وسطك انكسر على محطة الاتوبيس وفي طابور العيش وفي طابور مش عارف ايه وسطك انكسر كتير لغير الله خلي مرة يوجعك لله قال بعض السلف لما سئل ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى لا اقدر ان اقوم نفسي اقف اصلي لما ابقى مش قادر اقف متعه قيل ما تشتهي قال اشتهي ان اقوم لله حتى يشتكي صلبي لما ظهري يوجعني نفسي هي دي الامنيات الحلوة الامنيات الغالية الامنيات الممتعة الامنيات اللذيذة الامنيات التي تعطي اجرا مش ببلاش كمان تقول ايه خد دي ومش هطول تقول في ركوعك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله جميلة دي مش كده أول تاني تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وإن تراكع تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت احفظ احفظ قول معايا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين كلام جميل قوي حتى لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وعمال تردد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي الله لما تقولها تاني خشع لك سمعي وبصري تخلي السمع يخشع والبصر يخشع والعصب يخشع والعظم يخشع تحس بالخشوع عرفت الخشوع ضاع مننا ليه لما ما عرفناش نقول واحنا راكعين نقول ايه ركعت والعيد ممكن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي كمان ولا كفايه كفايه كفايه بس تقول تقول انت بس انت قلت قول وبعدين بعد ما تطول الركوع ترفع بقى مش قبل ما ظهره يتعدل لا جري ينزل يقع يتهبد لا ارفع كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع ظهره من الركوع حتى يعود كل عضو إلى موضعه راسك تقف كده في وضعها الطبيعي وعينك ترجع لمحل السجود وايديك ترجع جنبك وظهرك يتفيد ورجليك تتفتح لحد ما يرجع كل عظم الى ايه؟ الى موضعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يستوي قائما حتى ايه يستوي قائما تستوي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وهو يرفع سمع الله لمن حمده تقول ايه مش سمع الله لمن حمده لا سمع الله لمن حمده اي ان الله سمع الذي حمده تستشعر وانت بترفع وبتقول كده انك وانت راكع قلت سبحان ربي العظيم وايه وبحمده ان ربنا سمعك سمع الله لمن لمن حمده لمن حمده للذي يحمده
وقيل هذا دعاء يعني اللهم اسمع حمدي يعني سمع اجابه وجزاء الحسنى تقول سمع الله ايه لمن حميد طبعا له قصة ان ابا بكر الصديق تأخر وجاء وادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فحمد الله انه ادرك الركوع كان الرفع من الركوع اصلا الله اكبر برضه زي ركوع الله اكبر كان الرفع ايه الله اكبر فلما حمد الله ابو بكر الصديق وهو راكع الرسول رفع فعل ايه سمع الله لمن حمده اي ان الله سمعك يا ابا بكر وانت تحمده على ادراك الصلاة سبحان الله العظيم فانت تستشعرها ان ربنا ايه سمعك وانت تحمده فتحمده ان سمعك فتكمل بقى وانت اصل ناس كتير من الناس قبل ما يقف يقعد ليه عشان بيقول سمع الله الحمد الله اكبر لا لسه لسه اصبر سمع الله لمن حمده دي وانت طالع ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
لو قلت دول يبقى
يبقى وقفت قول لي طب سؤال يا عم الشيخ سؤال لو سمحت طب خلي السؤال إلى لا لا لا سؤال دلوقتي ماشي قول لو ما قلتش دول تبقى صلاتي غلط لا ما تبقاش غلط تقول سمع الله لمن حميده وتسجد مفيش مشكله بس بشرط انك لما ترفع تقف حتى ها يعود كل عظم الى موضعه حتى تطمئن رافعا الاولى بقى انك تقول ايه ربنا ها ولك الحمد ربنا ولك الحمد لما تقول كده ربنا ولك الحمد حمدا ها دائما طيب اللهم ربنا ولك الحمد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر يا غفر له ايه ما تقدم من ذنبه كل الذنوب اللي فاتت تغفر بمجرد انك تقول ربنا ولك الحمد تقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دي روايه روايه ثانيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد في رواية كان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك حتى يطمئن والأذكار لما بقول لك أنا كذا حاجة يبقى خليك مرة تقول ده ومرة تقول ده ومرة تقول ده عارف ايه أولا لك صد السنة واحياء السنة اتنين عشان ما تسرحش عارف انت بتسرح ليه لانك اوتوماتيك حافظ كلمتين لما تقع بتقولهم ايه اوتوماتيك بتقولهم على طول بتفتح فايز يوم على طول يسرد اللي عنده على طول فعشان كده بقول لك لا اتعود انك كل مرة تقول ايه حاجة جديدة فما تسرحش فيها لما تطول القيام ده الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه ثم يهوي ساجدا آه وصلنا لأحلى حتة في الصلاة بقى السجود إلا السجود ده بقى السجود يهوي ساجدا الواحد واقف كده ويخر ساجدا يحناجل كده يخرون للأذقان يبكون خروا سجدا دايما ربنا سمى النزول الى السجود ايه خروج شوف المية بتنساب بتخر بسهولة ازاي او الواحد ينزل كده فاهمني ولا مش معايا ها ينزل ساجد كده بايديه وينزل بيديه الاول وركبه تنزل وراه ووشه في الارض ومناخيره كمان ورجليه تتمكن وايديه تتفرد وكعانه تبعد وبطنه تتدلى وعينيه تنكسر ومناخيره ترشح ساجد للملك حط دماغه في الارض وعينيه في الارض وانفه في الارض وفمه في الارض وايديه في الارض وركبه في الارض ورجليه في الارض وبطنه تتدلى على الارض وهو بيقول سبحان ربي الاعلى هو اسفل شيء ويسبح الاعلى يا لو نفهم السجود نعيشها صح السجود اذا سجد فك سلاسل التقليد السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والاعراف والعادات والاداب خر ساجدا لله يمرغ وجهه ويعفر جبينه يعطي القلب زمامه ويرسل النفس على سجيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع غلي مرجل الصدر وفاض كأس القلب وبكى وانتحب وخرت الأسرار فهو ينادي من قرب حبيبه الواحد القهار واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب وتأمل سبحان ربي الأعلى اسجد واقترب تقترب من فين تقترب من فين من الأعلى كأنك بتسجد وتطير بتسجد وترتفع تسجد وتعرج تسجد وتعلو يؤيدها قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة رفعك تسجد تطلع فوق فوق كمان فوق كمان فوق فوق فوق فوق لحد ما تحس انك ساجد تحت العرش ده انا ساجد لمين لله لا انا شايف حد ولا حاسس بحد ولا عايش لحد ولا براي حد ولا بنظر لنظرة حد انا ساجد لله سجد سجدة واسجد واقترب السجود اقرب هيئات المصلي الى الله السجود احب حالات الصلاة الى الله السجود دنو السجود ينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة وينثر كنانة قلبه ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية فكأنه وهو ساجد يقول أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك انفه وفاضت لك عينه انت تراني وتسمع كلامي فاستجب دعائي هذه السجدة تهتز لها الجبال الراسيات هذه السجدة تهتز لها الارض هذه السجدة يرتعد لها الجبابرة والطغاة هذه السجدة لها في تاريخ الأمة ومغامراتها وحياتها شؤون وأخبار سجدة سجدة لما تسجد سجدة من دي سجدة واحدة تنظف قلبك بس تسجدها صح قبل ما يسجد جسمك يسجد قلبك يا سلام لما تسجد وانت حاسس ان قلبك ساجد وايديك سجدة ابن قيم يقول كده في كتاب الصلاة يقول وكل عضو من اعضاء الجسم يعطى حظه من العبودية في السجود فعبودية الايدين وهي حال السجود وعبودية الرأس حال السجود وعبودية العينين واللسان والأنف والأذنين والذقن والقلب والصدر والبطن والركبتين والرجلين والقدمين وأصابع الرجلين كل جزء من أجزاء الجسم بيبقى حال العبودية حتى لبسك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاه وقال انهما يسجدان كما يسجد ابن ادم عارف يعني ايه يعني لما كل لابس جلابيه او قميص ما تشمرش افرد كمامك كده عشان لما تسجد القم يسجد هو كمان ما تلمش جلابيتك كده لما تيجي تسجد وتضمها على رجليك وتحطها بين رجليك سيبها سيب جلابيتك عشان جلابيتك تسجد لما يبقى لك شعر طويل سيبه عشان وانت بتسجد شعرك شعرك يسكت اه يبقى الجلابيه نفسها اللي انت لابسها او القميص نفسه اللي انت لابسه او البنطلون نفسه اللي انت لابسه قول لي هو ينفع انا اصلي بنطلون اه ينفع ينفع تصلي بنطلون بس بشرط انه يبقى واسع قوي ما يحجمش العوره ويبقى قصير فوق الكعبين الكعبين اللي هم بيقولوا عليهم بز رجلك يبقى فوق لانه لا تقبل الصلاه من رجل مسبل لازم يبقى قصير كده بشروط البنطلون الشرعي ويبقى لابس فوقيه قميص او جاكيت مغطي اليتك مغطي الاليه اما بنطلون ضيق بقى ومجسم الجينز وبتاع والحاجات دي اه هتبقى الصاله كده ها يعني آه, آه, فيها فيها فيها لا لا الشيخ الالباني بيقول مكروهه وانا سمعت حد بيقول بطله فعلى الاقل لازم وقت الصلاه ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد تلبس اللبس اللي يرضي الله شاهد انك انت ما تشمرش ما تشمرش حاجة لان كل الاعضاء وكل شيء يعطى حظه من الخضوع اثناء السجود اثناء السجود فصلي واسجد هذا السجود سبحان ربي الاعلى سجود بقى مش كروته لا عايزين نسجد صح نسجد ايديك على الارض وراسك جبهتك ولا تتحاشى ان تمكن لجبهتك في الارض اصل بعض الناس لما يجي يسجد يجيب الجرافطه يحطها قدامه ويسجد عليه يفرش منديل ويسجد عليه ده رسول الله يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا سجد بين ماء وطين وخرج واثر الطين في جبهته وانفه بتصلي عليه ايه صلى الله عليه وسلم سجد في الطين لانه بيسجد لمين اصل السجود معناه الذل والخضوع لله رب العالمين كان يمكن انفه وجبهته من الارض نولي بقى احنا ساكتين قل سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وخلي بالك سبحان الله شوف الخضوع بيتزايد وانت واقف بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة والآية وانت راكع الخضوع يزيد شوية تقوم تقول ايه سبحان ربي العظيم تسجد يتزايد تقوم تقول سبحان ربي الأعلى وممكن تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله رب العالمين الله استطعمت أنا عايزك تستمتع تستلذ بالصلاة تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين طب خد حاجة كمان تقول ايه اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره قل لي بس هي دي اللي انا كنت عايزها منك هي دي اللي بدور عليها عشان نخلص بقى من الذنوب اللي كافسه على نفسي دي نسال الله ان يتقبل دعاءنا وان ينجينا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ولعب اللاعبين ولهو اللاهين وفتن المفتونين وان يرزقنا الثبات على الكتاب والسنه الى يوم ان نلقاه